أهلك عيلتك وولادك ما تكونش نتيجة ناوي تغير أول خطوة هتبدأ بيها مين اللي باقلنا كل الناس بتروح وتيجي اسأل نفسك مين بيحبك حب حقيقي مين محتاجك مين بيحب انك تحتاجه عاش علشانك لما بيحزن انت علاجه عيلتك وولادك ما تكونش نتيجة ناوي تغير أول خطوة هتبدأ فيها
السلام عليكم الجار ولو جار صباح الخير يا جاري انت في حالك وانا في حالي ماذا نفعل مع الجيران وماذا تفعل رويدة بالتحديد مع جارتها متطفلة متلصصة دائما وتؤذيها بالقول والفعل هل ترد الأذى بالمثل؟ ما أعتقدش ده هنا نشوف دكتورة عبلة طبعا برحب بحضرتك معانا النهارده واحنا النهارده امام مشكله برضو بحس انها صعبه قوي وخاصه في هذه الايام ودايما حضرتك بتدعينا ان احنا نحب بعضينا في الله واعتقد ان احنا من خلال حبنا في الله وحبنا مع بعض او لبعض في الله اكيد كل المشاكل دي هتزول طبعا يعني سؤال هل في الزمن ده ممكن الانسان يختار جاره مثلا نقدر نختار جيراننا بسم الله الرحمن الرحيم في الزمن ده صعب ان احنا نختار جيراننا وخصوصا في أزمة مشاكل آه لكن انا عايزة اقول حاجة مهمة الجار ده الاخ قبل ما انده واقول اخ القريب قبل القريب الاخ هو الممرض وهو الحكيم وهو القاضي وهو المدعو بلا دعوه قبل ما اهلي يجوني لو انا فيا شوكه صغيره صحيح.
مين هيلحقني غير جاري آه، اي ابتلاء بيحصل للانسان مين هيبقى جنبه غير جاره فالجار له مكان له مكان كبير ومقام كبير عشان كده ربنا سبحانه وتعالى اهتم بالجار وذكر في القرآن الكريم من بعد آه، آية الآ- آية التعبد واعبدوا الله ولا تشركوا بشيء وبالوالدين إحسانا وبذي القربى والجار إلى أن قال وبذي- والجار ذي القربى والجار الجنوب وصاحب الجنب إلى آخره يعني ذكر الجار ومش بقى آه، كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه مم.
أنا جار الجار اللي قدامي ل- لمدة 40 بيت والجار اللي ورايا 40 بيت والجار اللي جنبي 40 بيت واللي جار اللي جنبي 40 بيت ده بقيت دولة ده بقيت مدينة تخيلوا بقى احنا مش عارفين نسيطر على الجار اللي معانا آه، ما هو للأسف ما هو عشان كده فين بقى الأخوة وفين ال- المحبة ولن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء فعلتموه تحاببتم أفش السلام فلو فعلا كنا ناويين و- و- و- وفعلا يعني لدينا هذه النية على أن نعيش في سلام ونحيا في سلام كنا قدرنا نتجاوب لو كل واحد فينا حواليه 40 جار من هنا و40 جار من هنا في كل النواحي 40 منهم المسلم ومنهم غير المسلم نعم شوفي بقى كان حالنا شكله ايه مم.
ما ما كناش هنلاقي هذه الصور ال- الموجعة النهاردة الجار بيطل على جاره وبيأذي جاره كل هذه الصور ما كانتش هتبقى موجودة مم.
وهنلاقي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وضع أسس حسن الجوار بحيث آه، يعني نعرف ازاي نض- احسن وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك احسن مجاورة من جاورك نعم تكن مسلما
مواصفات الاحسان ده بقى من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره نعم شوفي بقى ازاي يعني ايه إيه- إيه- في ايه اكتر من كده وصايا بقى عديده ولا حصر لها مم.
وصيه بالجار نعم وبعدين كان سلوك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا ازاي نتعامل يعني كان اذا جاره آه، اللي على غير الملة مرض ي- ي- يعيد ويزوره مم.
آه، كان آه، اذا يعني كان في اي ذبحة او كده نحر يو- يوزع عليهم مفيش حاجة اسمها يوزع زي نوزع على الكل نعم الله امال احنا احنا ملوك اكثر من ملوك مم.
احنا ايه بالظبط مم.
يعني انا مش عارفه واخدين جزء من شرع الله وبنطبقه وسايبين الباقي مم.
يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى كرم الانسان كانسان بغض النظر عن بغض النظر عن دينه وبغض النظر عن عقيدته بغض النظر عن اي شيء كرم الانسان كانسان نعم فيعني احنا لو احنا بصينا للجار على انه ابويا اللي انا ما شفتوش او البعيد عني او اللي بديل عن ابويا الراجل الكبير امي اللي منج... اللي او امك او خ... يعني هكذا هنلاقي الامور اتحلت مم.
وكم من جاره كانت نعمه البنت البره مم.
وكم من جاره كانت ودي نعمه حالات- الام حالات استثنائيه الحامية.
وعلشان كده لا احنا النهارده بقى الظاهره مم.
ال- الموجعه ان مفيش حد بيقول لحد صباح الخير مم.
مفيش حد بيقول لحد سلام عليكم البابين قدام بعض وكل واحد يقفل بسرعه على احسن احسن يغلط ويبص في وش التاني ليه احنا عاملين عامله مم.
انا مش عارفه احنا رايحين على فين مش عارفه آه، يعني عايزين ندي للساده المشاهدين شكل العلاقه الحاليه والعلاقه اللي احنا نحب انها تكون الحاليه اللي هو كل واحد بيرتاح.
النهارده نحن بلا علاقه وفي علاقه واحده بس مم.
معلش عفوا يعني آه ان بحط لجاري فازة على الباب من الرابش وهو نفس الشيء نعم بنتبادل هذه التحية الصباحية كل يوم لكن آه، ما نقولش لبعض صباح الخير ما خافش على شعوره وهو يخاف على او احط شعوري نفسي مكانه ما خافش على شعوره ويخاف على شعوري ما هي اصلا متبادله متبادلة.
اه متبادله آم، آم، حاجه تانية ان احنا للاسف الشديد ما فيش حد يا- لسه واحده مسكينه بت بتصرخ من اللي جرى لها جارتها آه، تسدت عندها ال- الحمامات مم.
غرقت شقتها بجهاز بنتها لدرجه ان بقت كل يعني نص متر الشقه هما كانوش في البيت مم.
فشوفي بقى يا عيني جهاز بنتها كله باظ و- نعم.
وراحت كمان جارتها نزلت اتخانقت معاها مم.
مش مثلا تعتذر مش مثلا تساعدها في الابتلاء ده كل حاجتهم بقت في الشارع فهل وصلنا لهذه الدرجه طب ايه اللي وصلنا لكده؟
ده انا هقول لك ده أنا- ده أنا- ده انا هقول لك حاجه ده انا هقول لك حاجه بقى نبيل غريبه جدا مم.
ست فاضله ومربيه اربع شباب زي الفل ومحترمين وك- وخريجين مدارس وكانوا في الجامعه الامريكيه وكذا وراجل مسؤول كبير م- اتخانقوا على العربيه عارفه عمل فيهم ايه عامل لهم محاضر في كل حته لدرجه ان الست واولادها مستخبيين دلوقتي سايبين اشغالهم مم.
وسايبين كلياتهم واللي ساب ع- ش- شغله ومش عارفين يروحوا فين هي جات لي قلت- قلت لها وانا والله يا بنتي ما اقدرش انا مش مسؤوله كبيره لكن هل تتخيلي وصلنا للدرجه دي معقوله الجار يخلي جاره كده مش عارف ينام ولا يرتاح ولا يلاقي حته مش لاقيين حته مهدد.
يناموا فيها مهدد مش لاقيين حته نعم.
يناموا فيها لان هم كل مكان عامل لهم محضر في سيناء عامل لهم محضر في بورسعيد محضر في اسوان فمعقوله يوصل بينا الطغيان والجبروت لهذه الدرجه انا بقى اللي مستغربه له اكتر واكيد سيد المشاهدين هيوافقوني لان قدامنا فضائيات قنوات دينيه صحوه دينيه خطب في المساجد نزول السيدات والنساء آه، والبنات في المساجد وحفظ القران والتكالب على على هذه المجالس ماذا حدث لنا في ظل هذه الصحوه؟
ما هو احنا ما اتفقنا ان هي صحوه بشكل معين مظهر يعني احيانا افرح قوي لما الاقي مثلا كم واحده ملتزمه وجميله ومش وفجاه الاقي الله يهدي بقى معلش قمه ال- العنف والتشدد وال و- وال وتكشير على الوش نعم.
ايه يا جماعه في ايه مم.
ده فين فين سماحة الإسلام؟
فين- فين الوجوه المبتسمة؟ فين ال- الكلمة الطيبة صدقة أين كل هذه ال- ال- الكلمات وهذه التوجهات من قبل وكأن المريض بعدين هم والمسلم؟
على صح هم على صواب وكل الناس على خطأ يعني هم شوف بقى ال- القناعة ب- أخذتهم العزة بالاسم فعلا أخذتهم العزة العزة بالاسم يعني كأن فعلا آه، آه، مفيش فايدة هم الصح وأي حد تاني خطأ طيب.
فأنا عايزة أقول هذه الصورة عمرها ما هتدي أبعاد اللوحة الجميلة المشرقة للمجتمع الإسلامي اللي اتعلمناها من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام.
ده أنت المفروض تقبلني على علاتي اقبلني كجارة على علاتي وقومني بس بطريقة جميلة عشان أسمع كلامك لكن ما تنفرش مني و و و وتحفز الآخرين ضدي نعم ما ينفعش مش هصلح يعني ممكن قوي آه، ربنا ي- ي- يهدي بيك راجل واحد مم.
آه، آه، خير من حمر النعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهم آه، بدل ما- ما احنا بنشوف هذه الصور منفرة فعايزة تقولي لي ايه احنا اه كترت الفضائيات اللي بتتكلم في الدين لكن وكتر الالتزام وكترة السيدات والنساء بس فين المحجبات روح والملتزمات.
الدين فين السماحة فين الحب فين الرحمة فين العطف يعني تعالي شوفي انا طبعا مش كل الناس عشان انا عايزه لا، اقول لا، لا، بقى في إحنا ناس بنقول- فاضله إحنا بنقول قلة أو نسبة، إحنا وملتزمات عايزين متميزات نقوم المجتمع وما شاء حواليها الله نسبة.
تعالي شوفيهم كده ما شاء الله ده انا ده عندي حمزة واحده مقلدة يعني.
حبايبي هنا ما شاء نعم.
الله عليهم بس اجروا تعالوا عايزين نروح حته فلانيه حاضر يا امي وجري والله العظيم منهم ربنا يبارك فيهم تغريد وشيرين مش عايزه اذكر اسمائهم بس ما شاء الله عليهم يعني انا بقول لهم ما شاء الله انتوا فعلا السابقات الى الجنه جري المكان ده محتاج ناس لا يا امي نعمل كذا كذا يلا بينا يعني يسارعون إلى الخيرات بشكل منقطع النظير وبالابتسامة الجميلة وروحوا يا أولاد دار ل- آه، أبي حاضر روحوا يا أولاد دار أمي حاضر وجري آه، إحساس عالي أكيد دول هيبقوا نعمة الجيران بقى يعني طبعاً وبالتالي مش ما بيزعلوش حد لا.
إنما لما تشوفي تبقي ع- في مثلا دار زي دار ضنايا للمرضى السرطان وبعدين عاملين احتفالية لطفل مريض وعامل عملية كبيرة قوي فعملها له عيد ميلاد مم.
اما تلاقي بقى الجيران نازلين يشتكونا وجايبين لنا الشرطه عشان عملنا عيد ميلاد للطفل انا انا طبعا مقدره انه ممكن يكون عندهم الإزعاج حد أو- أو- آه، بس برضه في نوع من الرحمه نعم.
احنا بنحاول نترفق ب... لكن ده ما يمنعش ان لازم نعتذر مم.
لان ممكن نقدر في حد مريض او حد بيذاكر نعم.
الجار له حقوق ولازم آه، يعني نلتزم بهذه الحقوق أهم هذه الحقوق إن أنا أحافظ على سمعته إن أنا لا أخوض في عرض إن أنا لا أسمح إن حد يغتابه قصادي إن أنا أدافع عنه كل كلمة أنا بس عشان السرعة كل حقيقي.
كلمة من دول لها مليون دليل إنه آه، آه، ألقي عليه السلام إنه إذا أقسم أبر قسمه إنه إذا مرض أعيده إنه إذا توفي أمشي في جنازته آه، إنه إذا طلبني واحتاجني أقف و- و- وأساعد حاجات كتير قوي قوي حق الجار عليا نعم لكن النهاردة لو احنا مسكنا كل عمارة هنلاقيها دولة نعم كل عمارة حقيقي.
دولة مم.
يلي عايز تخدم دينك بص في الشقق اللي حواليك هتلاقي كان في البيت ده راجل ومراته نعم.
والراجل توفي وساب أرملة يا ترى هذه الأرملة بأولادها اللي حواليها مين واقف معاها مم.
مين بيخدمها لله مم. مم.
ها نعم.
السعي على الأرملة وال- واليتيم نعم.
كالمجاهد في سبيل الله أو كقائم الليل مم.
هل أنت ساعي على الأرملة لغرض في نفس يعقوب مم.
ولا ساعي على الأرملة لو- حسبة لوجه الله لله وحسبة لله.
هذا اليتيم اللي كان أبوه على راسه بيجيب له مدرسين وما يقدرش الوقت يجيب مدرسين ما جبتش الواد ده والبنت دي خدت حطيتهم في وسط عيالك عشان يتعلموا هو ده الدين اللي اتعلمناه الست الكبيرة اللي لا حول لها ولا قوة إلا لا لها أولاد أو أولادها سافروا وسابوها ما احنا من ضمن الجحود نعم و- و- وك- يا ترى سبته يا شيخ حرام ده في واحدة شهرين لما تحللت على سريرها لا حول في ولا قوة عمارة إلا بالله.
كاملة مم، ما حد كاملة.
حس بيها هي هي مأساة وهنتوقف عند هذه النقطة لأن لدينا الكثير من آه، الحقيقه ان احنا نعرف انا شخصيا عايزه اعرف عندي فضول عالي جدا حقوق الجار لان احنا بنغفل تماما ان لهذا الجار حق له ولنا يعني احنا الاثنين تحدثنا عن حقوق الجار ولكن يبقى سؤال هل لنا بالفعل حق على الجار غير المسلم اه طبعا يا أخ- يا اخوانا يا حبايبي احنا قدوتنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة آه، آه، آه، ان البر لا يدخل في مكان الا زانه وبعدين آه، احنا عايزين عايزين نحس ببعض بإنس- بالإنسانية عايزين ندي عايزين تتعاظم فكرة الإنسانية في حياتنا احنا بتجمعنا أرض واحدة بيج- بتجمعنا ترابها بيجمعنا ال- اكلنا من ترابها رزقنا نعم وسمي الله بك- وكل بيمينك وكل مما يليك من ارضك لو كلت من ارض تانية ما تمريش عليا ولا يبقى فيها بركه نعم يلي بن- بنستورد اكلنا من خارج مم.
عشان كده مفيش بركه كل مما يليك من ارضك اللي زرعتها جمعتنا لقمه واحده كانها سوا جمعنا التراب بعد الانتقال نعم جمعتنا الحياه في افراحنا واتراحنا مم.
يبقى ازاي يعني يعني لا نخجل من انفسنا لما اقول آه، آه، جاري ده مسيحي احطه ما قدام ادلوش بيته او احطه قدام بيته حاشا حاجه ما لله.
يعني حضرتك ده فكرك وده منطقك وده المنطق وده المنهج الرباني ولكن هناك اناس كثيرون لا يعلمون لأن للأسف هناك آه، فهم خاطئ للدين هناك تفسير للنص آه، غير سليم هناك من يتسيد على النص نعم.
هناك من آم، آه، يعني يتعامل بمنطق الاستقواء نعم على النص نعم يلوي عمق النص على مزاجه نعم لا ربنا يعني ما يجوز يجوز لنا التحيه طبعاً.
طبعا عند الصباح سؤال عنهم في المرض آه، آه، مساعدتهم عند الابتلاء لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم أنت عارفة أن فيه يهود في أمريكا ضد ما يحدث في إسرائيل مم.
أنت عارفة كده ولا لأ مم.
أنت عارفة أن في في شرفاء في العالم في شرفاء في كل مكان يدافعون عن قضية الإنسان مم.
أيا كان هذا الإنسان أياً كان هناك دينه.
هناك شر- ايا كان دينه ايا كانت عقيدته هناك شرفاء آه، بيل جيتس شوفي اللي عمله في افريقيا نعم.
شوفي قد ايه في الوقت اللي للاسف آه، يعني احنا جم عملوا احصاء لقوا ان المراه العربيه بتنفق على المكياج وعلى الزينه ما يطعم آه، عده مدن افريقيه نعم لمده عام مم. مم.
فيعني احنا عايزين نترجم الرحمة اللي في الإسلام مم.
الراح في في ديننا الراحمون سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الراحمون يرحمهم الله نعم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في يعني السماء اتذكر قصه النبي عليه الصلاه والسلام مع اليهودي اللي كان بيلقي دائما امام بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يعني كل يا قمامة.
ما عندي لا وعندما غاب اه يعني على سأل- القاء سأل كده عنه.
وسال عنه ايوه لا.
عارف ان هو مريض وذهب هو- اليه هو ده حضرة للسؤال.
النبي هو ده حضرة النبي نعم الذي لا عليه الصلاة يملك والسلام.
إلا الحب ولا يملك إلا العطف والرحمة مم.
هو ده حضرة النبي صلى الله عليه عليه الصلاة وسلم والسلام.
اللي شاف جنازة ماشية راح واقف قالوا دي جنازة يهودي قال أوليس إنسان نعم شوف القوة وشوف الجمال هو ده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي لازم نتأسى بيه نعم.
ما نتأساش ب- بزيد وعبيد أبدا مش نعم.
مطلوب مطلوب أتأسى فقط بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أقول لحضرتك عليه الصلاة والسلام لكن في أشياء الآن أصبحنا بعيدا عن الأمن والأمان داخل مجتمعاتنا الآن فلهذا أصبحت كل عيلة تقول محدش ي- ي- يسلم على حد محدش يأمن لحد محدش ي- يمسي على حد وهكذا يعني هل من باب ال- الأمن أو الأمان أو إحساسنا ايه راي حضرتك في- يعني في هذا الكلام ممكن انا اكون خايفه على بنتي او على زوجي او على حد احنا فاحنا ما نكلمهمش خالص مالناش دعوه بهم، دول غرب لان هم أيوة.
خايفين من من اي ضرر هل ممكن بهذه النيه ولا عمري ما أكلم الإنسان عمري ما أخاطب قلب الإنسان إلا ولاقي قلبه يرد عليا مم.
يا بنتي ال- ال- ال- الحب عدوى والحنان عدوى نعم.
واحد نزل من الطيارة كان نفسيته تعبانة جدا وقرر يسيب بلده لان كلها حروب وكلها فاول ما نزل واول واحد شافه راح واخده بالحضن وحضن راحت الناس كلها قعدت تحضن بعضها الحب عدوى نعم انشري الحب هتلاقي حب انشري الامان هتلاقي الامان نعم اه- الم- الزمن اللي جاي زمن عصيب وزمن رهيب اذا كان الناس بتتقاتل على رغيف خبز مم.
ده احنا المفروض نقسمه بيننا وبين بعض نقتسمه مم.
مش نتقاتل عليه الزمن اللي جاي محتاج نرجع للمؤاخاة تاني ده احنا في اختبار رباني عظيم هو شديد شديد اختبار رباني كبير نعم.
احنا من- يعني للاسف آه، معرضين زي من من كام دوله لشيء كبير نعم.
ان ما كانتش أح- زي ما بقول لك بكره لو معايا مليون جنيه مش هينفعوا هاكل ورق نعم فاذا محتاجين نحط ايدينا في في ايدين بعض مم. نأنس نتكاتف ببعض. نعم.
مسلم مسيحي كلنا في هذه الارض الخندق ما بيفرقش العدو ما بيفرقش لما بيضرب رصاصه بيضربها على قصدي صاروخ بيضربه على بيت بحاله في مسلم ما احنا شايفين في العراق مسلمين ومسيحيين بيتضربوا شايفين في في كل مكان بيحصل ده فاياكم والفرقه النهارده في عدو يتربص بنا عدو ب- بيتمدد في فراغنا يعيش على هذه الخلافات يكبرها زي اللي بيحصل بين شيعة وسنة ما كنا طول عمرنا متعايشين ده حقيقي.
ما كان مذاهب فقهية عديدة موجودة أيام أبو حنيفة والشافعي والم... و- والإمام مالك و- كل هؤلاء كان في مذاهب شي- شيعة موجودة نعم.
ما اختلفوش ليه مم.
ما قالهمش لا انتوا مش من حقكم شفتي قد ايه احنا وصلنا دلوقتي اننا بنوقظ الفتن من مراقدها مم.
ونحارب باسلحه اتكسرت ومات اصحابها مم.
على ايه يبقى لازم نفهم ان ده مقصود يبقى حافظ على جاري القريب وحافظ على جاري البعيد نعم.
وحافظ على اخوه الاسلام نعم.
انما المؤمنين انما المؤمنون اخوه فلنعد الى الاخوه والا الوبال كبير قوي قوي قوي آه، هنعود سريعا الى منطقه الجار آه، ونخلي حضرتك ترتاحي شويه كده ونقول هذا الشكل من الجيران هناك من هو متلصص دائما وهناك من متصمت دائما على اخباري وهناك من آه، يعني يذيقني يعني او يؤذيني بالقول والفعل آه، الشكل الامثل في العلاقه ما بين الجار والجار
حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال لنا لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتتبعوا عوراتهم ومن تتبع عورة مؤمن تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته نعم نعم شفتي نعم في امور كتير لابد ان نعيها ان يعني انت اولادك كل واحد له طبع نعم آم، صوابعنا شكلها مختلف كل مم.
اخواتك كل واحد له طبع مم.
يبقى اذا كان العيله الواحده مختلفه فما بال الجيره اللي كل واحد جاي من بيئه مم.
لكن قدرنا ان احنا نعم.
اتجمعنا في بيت واحد نعم.
لا والمشكله الاعظم النهارده ان ما بقتش مم.
آه، بقت البيوت تمليك يعني لازم نحتك بعض ولازم يبقى لنا آه، يعني عمده للبيت عشان ايه ننظم اموره يعني رئيس مجلس الإدارة رئيس اللي مجلس بيشرف عليه.
الإدارة زي ما كان بيسموه عمدة أو رئيس مجلس الإدارة إذا الأمور محتاجة مننا خلفية أخرى طبعا البيت زي ما بقول فيه الصالح وفيه الطالح نعم.
فيه النفوس الضعيفة وفيه النفوس الأمارة وفيه النفوس الطيبة نعم.
يبقى احنا لو اتجمعنا وتوحدنا كنفوس طيبة وكنفوس صالحة من أجل احنا هنعتبر العمارة دي مم.
المدينة بتاعتنا مم.
احنا عايزين نعمرها بالخير ونعمرها بالحب يبقى هنتضافر يا اخوانا عايزين نجتمع ونقول كذا كذا نعمل تحت كده زاويه عشان نصلي مم.
حلو مم.
نعمل يوم ن- ن- نراعي ال- الايتام اللي موجودين في بيتنا جميل مم.
واحده آه، معلش هكمل لك واحده آه، يعني لا لا ملهاش ملهاش حد حاجة جميلة احنا بتشغلي بنعمل جدول حلو علشان ما نبقاش فاضيين لا، في لبعضينا شقه هنا أيوة.
وانا عارفه ان في ناس جايه لي في الجمعيه كتير عايزين ت- خدوا الشقه للجمعيه مم.
لان انا ماليش حد نعم.
ما عنديش حد بعد ما اموت نعم.
تخيلي يعني قد ايه وصلنا الناس بت... الناس عارفه بقى انا بقول ايه بقول يا جماعه لو خلينا الشقه زي ما هي بتاعت الست دي والست من جوه شافت ان جيرانها كانوا بيتعاونوا معاها في حياتهم فتقول لهم يا حبايبي دي تبقى مثلا تحفظوا فيها القران مم.
وانا سايبها لكم مم.
دي تبقى تبقى مثلا دار مسنين صغيره للي مالهمش حد نعم.
دي تبقى دار الايتام للي مالهمش حد حلول كتيرة كلها حب يا نعم.
اخوانا قعدتنا في الدنيا قليلة قوي وبسيطة قوي يبقى على قد ما نقدر نخطي صح لان زي ما بقول مم.
ما ابن ادم الا ايام معدودة اذا مضى يوم مضى بعضه مم.
فيعني عش ما عشت فانك ميت نعم واحبب ما شئت فانك مفارق فالدنيا كده جيران الأقارب في بعض الأحيان بيبقوا جيران عقارب كما يقال
آه، ما احنا زي ما قلنا برضو الأقارب ده تبقى أعتقد لأن- إنها يعني آه لان بصينا للدنيا مم.
وتكالبنا عليها نعم.
وكل واحد الله ازاي اختي ولا ازاي تبقى احسن مني وراها عشان ابقى احسن منها مم.
ونسيت حاجه مهمه قوي انا قرشي ده حلال ولا لا آه مم.
اختي قرشها حلال وانا قرشي زيها مم.
اهلا وسهلا نعم.
طب آه، نسيت ان في في الاخر حدوته صغيره اقامتنا بيقول لك آه، اللهم صل على حضره الحبيب المصطفى لو اقامتنا في اوتيل ألف نجمة هتخلص الإقامة فمش عايزين نقول زي ما قال الشاعر أقاربك العقارب لا تكلهم ولا تركن إلى عم وخال فكم عم أتاك الهم منه وكم خال من الخيرات خال نعم مش عايزين نقول كده نعم مش عايزين نقول كفك شلاء وإن كانت منك مم.
مش عايزين نقول ده أعتقد كل هذه الكلمات هنقول زي اللي سيدنا بتشتغل النبي ما الأبيات.
قال.
مم. جاي من الواقع هنقول ايه مم.
اعظم صدقة للقريب الكاشح الكاشح اللي هو وحش وغلس و... وحقد عليا لا انا حت... انا هعفو مش ليه نعم.
لله نعم.
اللي قال لي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نعم.
صل من قطعك واعفو عن من ظلمك وتحلم على من جهل عليك حسن الجوار بين الدول ودي آخر حاجة نختم بيها وقتنا بيجري بسرعة
حسن الجوار بين الدول ال... ال- يعني احنا المفروض ان يسود الانسانيه الوئام والسلام الاسلام مفروض جاء بالمنهج الذي يعلم الدنيا كنتم خير امه اخرجت للناس هذه الخيريه عشان تطبق على العالم بس نطبق عليهم ايه مم.
مش بس بالشوبه والعصايه والسلاح والتجهم والدقن الطويله واللولولت لا بالحب بالرحمة مم.
سيدنا النبي كان ايه وما ارسلناك الا رحمة للعالمين نعم.
عايزين نعلمهم الرحمة اللي قال عليها سيدنا النبي صلى الله عليه عليه وسلم الصلاة والسلام.
لما تلاقوا ال- القسيسين والرهبان بيتعبدوا سيبوهم على هم هم عليه نعم.
اياكم من والمثلى في الحرب اوعوا تقطعوا شجرة اوعوا تقتلوا امرأة اوعوا اوعوا ده كان فيه آداب وكان فيه قيم وكان فيه وصل مم.
فاحنا يا ريتنا نقدر نعلم يا ناس مش مش ضروري اسلام احنا مش احنا في حته فاهمينها غلط مم.
اسلامه اسلامه مش اسلامه مع مين مع ناس مجاهله ومتخلفين مم.
احنا عايزين نعلمهم عظمه الاسلام بتقول ايه ولما يعرفوا مم.
براحتهم نعم.
لكن ماما قال لهم يا اخوانا الاسلام كذا وكذا الاسلام رحمه الاسلام تسامح الاسلام سلام كلمة لحسن الجوار بين الدول حتى نحسن الجوار ما بين دولنا الإسلامية
هقول لهم كلمة واحدة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان نعم.
اوعوا تبيعوا بعض لعدو غادر لا يؤتمن وليس له عهد ولا ميثاق نعم حبوا بعض واعملوا زي ما ربنا قال وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم يا رب ألف بينهم آمين.
يا رب ألف بين قلوب حكامنا آمين.
يا رب بحق جاه حبيبك المصطفى عليه الصلاة والسلام تلطف بنا يا رب آمين.
والطف بنا من اللي جاي واسترها مع أمك وختام مسك مثل هذا الدعاء بشكركم مشاهدينا الأعزاء على هذا اللقاء غدا لقاء جديد ومودة ورحمة جديدة فإلى اللقاء أهلك عيلتك وولادك ما تكونش نسيم ناوي تغير أول خطوة هتبدأ بيهم مين اللي باقلنا كل الناس ناس بتروح وتيجي اسأل نفسك مين بيحبك حب حقيقي مين محتاجك مين بيحب انك تحتاجه عاش علشانك لما بيحزن انت علاجه لك عيلتك وولادك ما تكونش نسيب ناوي تغير اول خطوه هتبدا فيها
واصبح هناك آه، مطلقات صغيرات ب آه، يعني حياتهم كلها مهدده الان مبكرا مفيش آه، ثقافة دينية التلفظ بكلمه الطلاق الان اصبحت سهله جدا القضية الكبيرة ان يا ناس عايشين تحت سقف واحد وهي متحرمة عليه ما الفرق بين الطلاق طلاق البينونه الصغرى والكبرى لو انت شفتي الضوابط الشرعية بتقول ايه هنلاقي هذا للتخويف